أحبائي المشاهدين في تلفزيون قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور اليوم في هذه الحلقة جناب القمص زكريا بطرس أهلا بك وتسابونا يا أهلا وسهلا يا مرحب
حوارنا في الصميم هو حوار يضيء الضوء حول قلب الموضوع ويذهب إلى صميم القلب وفي لب الموضوع رأسا ومواضيعنا شائكة وتهم كل واحد منا مهما كانت ديانته ومهما كانت عقيدته وأول حلقة هنبتديها النهاردة هتكون عن صوم رمضان أتسابونا ما معنى كلمة رمضان؟
رمضان لما بنبحث عنها في المعاجم والقواميس زي مثلا معجم الوسيط الجزء واحد صفحة 373 جاية من المصدر بتاعها رامي ضاء يعني اشتد حره وفي دائرة المعارف الإسلامية جزء 17 وصفحة 5197 بيقول رمضان مشتق من الأصل رمضة وفي ذلك إشارة إلى حر الصيف مما يدل على الفصل الذي وقع فيه هذا الشهر من فصول السنة وفي كتاب حلية الأنبياء لأبي نعيم الأصفهاني صفحة 1458 قال أبي الدرداء خرجنا مع رسول الله في شهر رمضان في حر شديد حتى إذا كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله ابن رواحة الكلام ده موجود على موقع www.alwarrak.com على الانترنت فممكن اللي يحب الاستزادة عن مصدر الفعل وعن معنى الكلمة يقدر يشوفها شكرا أتسابونا فرض فرض صوم رمضان أي.
امتى اتفرض في القرآن وهل فرض في القرآن أم لا ده طبعا بالتأكيد موجود في القرآن في سورة البقرة 183 وإلى 187 بتقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه ده اللي جه في القرآن عن شهر رمضان نعم هل كان في أصوام سابقة في رمضان أو قبل رمضان أو غير رمضان هل كان العرب في شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام بيصوموا؟
هو الحقيقة عشان نتكلم عن أصل فريضة صوم رمضان يلزمنا أن احنا نشوف دائرة المعارف الإسلامية بتقول لنا إيه؟ ودي دائرة المعارف الإسلامية أرجو من الكاميرا توضحها آه دائرة المعارف الإسلامية جزء 17 نعم
وفي صفحة 104 صفحة 5197 5197 بتقول ايه عن الصوم بتقول جاء في الروايات اليهودية جاء في الروايات اليهودية اليهودية نعم أن شريعة موسى أنزلت في يوم الكفارة عاشوراء نعم هذا اليوم هو الأصل في قيام رمضان مهم.
فكان في الواقع هو السبب في سنة هذه الفريضة يبقى ده من اليهودية من أيام عاشوراء يوم الكفارة بتاع اليهود يوم الكفارة طبعا كلنا فاكرينه اللي هم اللي بدأ فيه الحرب بتاعة 73 انتهزوا يوم الكفارة واليهود بيعيدوا بالكفارة فهذا اليوم قديم عند اليهود وكان اسمه في الجزيرة العربية عاشوراء نعم اللي أخذوها منها برضه فهو ده أصل الصوم كما تقول دائرة المعارف الإسلامية في صفحة 5197 وتكمل تقول وتم الاستعاضة عن عاشوراء بالأيام العشرة ولعلك لو تجد المقابله بين عاشوراء وعشره نعم والكلام ده جه في سورة البقرة 184 إشارة عليه كما يق- تقول دائرة المعارف الإسلامية أياما معدودات لا بشهر كامل مم.
وهذا يتفق برضو بتكمل وتقول وهذا يتفق وأيام التوبة العشرة عند اليهود السابقة على يوم الكفارة والتي بقيت إلى يومنا هذا ماثلة في أيام الاعتكاف العشرة فأصل فريضة صوم رمضان متاخدة من يوم الكفارة عاشوراء والعشر أيام اللي كانوا قبليها اللي هم آه، عاشوراء عشرة فده أصلها يعني من اليهودية يعني انت بتقول ان كان في صيام سابقا لرمضان اصوام سابقه لرمضان اه طبعا نعم.
طيب كان في اصوام كتيره مهم.
كان في في تفسير ابن كثير آه، بيقول هنا تفسير ابن كثير لو سمحت الكاميرا ايوه تفسير ابن كثير في بيقول قد كان هذا في ابتداء الاسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان نعم وصوم عاشوراء في صحيح البخاري آه، صفحة آه، التر- حديث رقم 4504 عن عائشة قا- قالت كان يوم عاشوراء تصوم قريش نعم في الجاهليه مهم.
صوم عاشوراء تصوم قريش في الجاهلية وكان النبي يصومه نعم في الجاهلية نعم فلما قدم المدينة بعد الهجر يعني صامه وأمر بصيامه فلما نزل رمضان صار فريضة وترك عاشوراء فكان من شاء صامه ومن شاء لم يصمه دائرة المعارف الإسلامية والجزء 21 صفحة 6666 بتجيب آيات الصوم اللي هي سورة البقرة اللي قلناها دلوقتي وتقول أنها نسخت صوم يوم يوم عاشوراء وأحلت محله صيام شهر رمضان وإذا كان فيه الثلاث أيام وكان فيه العشر أيام ونسخت بصوم رمضان
طيب آه، عشان انا دلوقتي اتبلبلت هل فرض صيام رمضان هل هو منزل ام غير منزل اذا كان منزل هو فريضه عين ام فريضه كفايه مم.
يعني مثلا الرسول يصومه عن بقيه الامه ولا كل واحد لازم يصومه
آه، سؤال جميل ومهم قوي لانه يعني ده سؤال محوري هل الصوم منزل ولا ده كان موجود من قبل التنزيل نعم.
ما ذكره القرآن هو أن صوم رمضان كان موجودا قبل الإسلام ده القرآن نفسه بيقول كده في سورة البقرة آية 183 إلى 187 يقول لك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم يبقى إذا كان موجود من قبل كده نعم.
ممكن تقول لي الله لا ده بيتكلم على مبدأ الصيام يعني هل لا انا اللي هفسر ولا انت اللي هتفسر احنا ما بنفسرش في امور الاسلام من انفسنا لان احنا مش لست حاملا لعالميه الازهر عشان خاطر يجوز لي ان افسر وافتي نعم.
لكن احنا بنرجع لعلماء الاسلام ف الطبري قال في تفسيره وده تفسير الطبري واضح في تفسير الطبري يقول ان رمضان كان يصومه النصارى والحنفاء تفسير الطبري وطبري ده عمدة المفسرين نعم.
الذي أخ- أخ- أخذ منه القرطبي وأخذت منه بقية المفسرين أخذ منه بقية المفسرين نعم.
فبيقول إن رمضان كان يصومه النصارى والحنفاء وكتب ابتدى يتكلم بقى على رمضان بتاع النصارى يقول ايه كما كتب على الذين من قبلكم بيفسر يعني الآية القرآنية كما كتب على الذين من قبلكم نعم.
فيقول عن الشعبي قال إن النصارى فرض عليهم شهر رمضان النصارى نعم فرض عليهم شهر رمضان كما فرض علينا على المسلمين يعني نعم.
ولم يزل المسلمون على ذلك يصنعون كما تصنع النصارى يبقى رمضان كانوا بيصوموه النصارى بشهادة القرآن والمفسرين طب رمضان الحنفاء يقول ايه يقول الطبري ايضا كان النبي مامورا باتباع ابراهيم مله ابراهيم وذلك ان الله جل ثناؤه كان جعله للناس اماما وقد اخبرنا الله عز وجل ان دينه كان الحنيفيه المسلمه فامر نبينا بمثل الذي امر به من قبل امر به من قبلنا من قبله من الانبياء نعم.
كمل يقول ايه انما كان فرض عليهم شهر رمضان مثل الذي فرض علينا سواء وبيأكد ذلك ايضا دائرة المعارف الإسلامية الجزء 21 وصفحة 6663 أن الحنفاء كانوا يزاولون هذه الر- الرياضة الروحية في مكة قبل زمن محمد قبل زمن محمد وتضيف ايضا آه، دائرة المعارف الإسلامية في نفس الجزء 21 وصفحة 6667 يقول أثبتت الأبحاث مشابهة الصوم الإسلامي لنوع الصوم عند المانوية أتباع ماني المجوسي العملية صعبة شوية وعايزة تفكير كبير النصارى كانوا بيصوموا رمضان قبل الإسلام الحنفاء كانوا بيصوموا رمضان قبل الإسلام المانويين كانوا بيصوموا ال- الصوم رمضان قبل الإسلام تشاب ودي دائرة المعارف الإسلامية ف يعني أدي الصوم طب آه، هل فعلا المسيحيين كانوا بيصوموا رمضان؟
والواقع احنا ما عندناش حاجه اسمها صوم رمضان يعني عندنا اصوام ومن ضمن الاصوام الصوم الكبير نعم وده اللي قررته دائره المعارف الاسلاميه برضه في الجزء 21 قالت الكلام دهوت في صفحه 6666 نعم
قالت ايه قالت ان صوم النصارى هو صوم شهر تقليد هو اه قال كده آه، تو- توضح ان الباحثين يقولون ان صوم شهر رمضان هو تقليد للصوم الأربعيني عند النصارى اللي هو الصوم الكبير يعني احنا مش ما بنصومش صوم رمضان لكن صوم رمضان تقليد للصوم الأربعيني طب الأربعيني مين هم الحنفاء ومين هم ال- الصابئين ومين الناس دول؟
آه، الحنفاء برضو احنا بنجيب كلامنا من دائرة المعارف الإسلامية آه، اللي لغوها من السوق وشالوها وصدروها وبالرغم من كده برضو ممكن الإنسان يحصل عليها في السوق السوداء ويجيب ويتأكد لأن دي حياتك الأبدية وإيمانك جاء في دائرة المعارف الإسلامية جزء 14 نعم صفحة 3488 مدلولات كثيرة للحنفاء منها أنهم ملة إبراهيم أو مرادف للصابئين وذكرت أنها معربة عن السر السريانية حنيفو وحنيفو في السريانية تعني الكافر أو المشرك شيء غريب عموما ايا كان اسمهم ومدلولاتهم لكن نقدر نقول ان اللي يجمعهم ان الناس جميعا بشهاده الاسلام والمراجع الاسلاميه قبل الاسلام كانوا بيعرفوا صوم رمضان
طب ما انت ما قلتلناش مين هم الصابئين الصابئون برضه في المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية هذا الكتاب المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية وفي صفحة الجزء الأولاني وصفحة 505 يقول هم يعبدون قوم يعبدون الكواكب ويزعمون أنهم ملة نوح الصابئين دول يعبدون الإيه؟
الكواكب الكواكب بشهادة المعجم الوسيط الجزء الأول صفحة 550 وأبو الفداء وهو إسماعيل ابن علي الأيوبي في كتابه المختصر في أخبار البشر صفحة 52 وده موجود على موقع الوراق في الانترنت وطالع الموقع قدامكم على الشاشة يقول وللصي... وللصابئين خد بالك من الكلام ده نعم أخي المشاهد خد بالك من هذا الكلام وللصابئين عبادات منها سبع صلوات منهم خمسة توافق صلوات المسلمين نعم
وصلاتهم كصلاة المسلمين من النية
نعم ولهم الصلاة على الميت بلا ركوع ولا سجود ويصومون ثلاثين يوم وإن نقص الشهر الهلالي صاموا 29 يوما نعم مش ده الإسلام نعم
وكانوا يراعون في صومهم الفطر مرتبطا بالهلال مش ده الإسلام ويصومون من ربع الليل الأخير إلى غروب قرص الشمس ويعظمون بيت مكة ده ما ورد عن الصابئين في سورة في موقع الوراق والغريب جدا والعجيب أن الصابئين عباد الكواكب هؤلاء اتذكروا في القرآن في سورة المائدة آية 69 يقول لك إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون أو الصابئين في آية تانية والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أتساءل إن كان صوم رمضان ليس شرعا جديدا ولا هو من الدين السماوي في شيء بل هو مأخوذ من الصابئة في بلاد العرب فكيف يقولون أن مصدره وحي إلهي سؤالي عزيزي الفاضل محتاج إلى تفكير شديد تفضل طيب آه، إذا كان الموضوع كده أهمية رمضان في الإسلام إيه؟
رمضان أهميته في الإسلام يقولون أنه نزلت فيه كتب الأنبياء جميعا فصحف إبراهيم نزلت يوم واحد رمضان التوراة نزلت في ستة رمضان الزبور نزل في 12 رمضان الإنجيل نزل في آه، 13 رمضان القرآن نزل يوم 24 رمضان آه، وبيقول ان نزلت الكتب جمله وعلى محمد مفرقا طب انا بقول يعني رمضان ده اللي هو بتاع المسلمين ولا رمضان بتاع الحنفاء ولا رمضان بتاع آه، اليهود ولا رمضان بتاع النصارى اي رمضان فيهم عشان ينزل وبعدين ينزل جمله ازاي رغم ان التوراه لوحدها كذا سفر تنزل جمله ازاي والانبياء كذا سفر ينزلوا جمله ازاي وبعدين فين صحف ابراهيم هل نزلت جمله وفين هي الان نعم نعم طيب دلوقتي آه، إحنا سمعنا مع السامعين من اللي بيروا إن محمد رسول الإسلام زعل لما في واحد سأله عن الصوم ولغاية ما هدقه عمر بن الخطاب صحيح إيه الموضوع ده؟
هذا صحيح وفي مصادر الإسلاميات كتب الإسلامية في كتاب الرياض النضرة مم.
في مناقب العشرة نعم للمحب الطبري نعم وده موجود برضو على موقع الوراق على الإنترنت يقول أتى رجل إلى النبي فقال كيف تصوم فغضب رسول الله فلما رأى عمر رضي الله عنه غضبه قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله وجعل عمر رضي الله عنه يردد هذا الكلام حتى سكن غضبه طب ليه يغضب محمد بقى لما واحد بيسأله بتصوم ازاي ها ده سؤال آه، مش شايف في أي سبب للغضب يعني طيب آه، إيه مكافأة الأصوام في الإسلام؟
اه ده قصه بقى عشان التشجيع قصه كبيره قوي يقول لك اللي يصوم يوم عاشوراء تغفر له السنه الماضيه واللي يصوم يوم عرفه تغفر له السنه الماضيه والسنه والسنه المقبله وصيام رمضان يقول في صحيح البخاري حديث 38 من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وعشان كده الناس بتصوم رمضان عشان آه، تغفر خطاياهم يعني يا بلاش يا بلاش فرصة نعم و و وصحيح البخاري حديث 1932 عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة
طيب عشان إيه- كده الناس كلها بتصوم طب إيه هو نظام نظام الصوم؟ بيعملوا إيه يعني؟
نظام الصوم في رمضان أها معروف جدا أنه فترة انقطاع عن الطعام نهارا والأكل طول الليل تفسير القرطبي يقول من طلوع الفجر إلى الغروب الشمس صوم مم.
ودائرة المعارف الإسلامية جزء 21 صفحة 6674 تقول ويجوز أن يقضي الصائم يومه نائما يجوز مم.
وتقول ايضا انه في رمضان شوف الكلام اللي جاي في نعم.
رمضان تكاد تتوقف التجاره والصناعه ولما كان النوم غير محرم اثناء الصوم فانهم ينامون طول النهار تتعطل كل ح... الدنيا بتتعطل تروح الشغل يقول لك يا اخي فوت علينا بعد شهر احنا صايمين رمضان اعوذ بالله آه.
نعم.
ال- ال- ال- الاظهار والاعلان وفي دائره المعارف جزء 17 و- وصفحه 5199 يقول لك اما الليل الذي ينتعش فيه المرء ويصر فينصرف الناس فيه الى شتى الوان المتع والمسرات دائره المعارف اللي بتقول كده نعم شتى الوان المتع والمسرات وليالي رمضان بصفه خاصه ده الر- البتاع بتقول كده دائره المعارف الاسلاميه نعم وليالي رمضان بصفه خاصه هي ليالي التسليه للكافه فتقام فيها حفلات خيال الظل وغيره من المسارح طبعا هو يوم ما تالف البتاع ده واتكتب كان خيال الظل نعم.
لكن ما حصلوش لسه ايه رمضان وفوازير رمضان وحكايات رمضان نعم.
ومسلسلات رمضان نعم الى اخره فيحلو فيها فوازير رمضان وهكذا وبعدين في نظام برضو في رمضان آه، اتيان النساء ليلا قال ابن كثير في تفسيره كان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي فذكر له ذلك فأنزل الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم يعني لو كلاش عمر عملها وراح شاور النبي ما كانتش نزلت الآية كما لو كان ربنا محتاج إلى مذكر أوكي علاقة رمضان بليلة القدر آي ليلة القدر في سورة القدر يقول إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخره وفي مهم.
دائرة المعارف الإسلامية إصحاح- آم، جزء 17 يقول إن آراء المسلمين في ليلة القدر تتفق من عدة نواحي مع يوم الكفارة عند اليهود نعم
وتقول تاني كان لشهر رمضان صبغة مقدسة خاصة في العصر السابق على الإسلام مم.
بسبب مجيء ليلة القدر فيه وكان أيضا معروفة عند العرب قديما نعم فإذا كانت معروفة ليلة القدر من القديم نعم.
مم.
طيب آه، جواز الإفطار هل ممكن للمسلم إنه يفطر في رمضان؟
اه سوره البقره بيقول فما كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر ودائره المعارف الاسلاميه بتعلق في جزء 21 بتقول الشرع يسمح بتيسيرات في الاحوال التاليه كبر السن والمرض الى اخره مم.
آه والنبي نفسه فطر في شهر رمضان صحيح البخاري حديث 4275 أن رسول الله غزا غزوة الفتح في رمضان وكان ابن عباس قال وق... آه عن ابن عباس قال آه صار صام رسول الله حتى إذا بلغ الكديد اللي هو الماء الذي بين قديد وسحفان أفطر فلم يزل مفطرا حتى انسلخ الشهر إذا النبي فطر الشهر كله يعني فما فيش مشكلة كان على سفر أو مريض ف- طيب.
فشرعي طيب آه، قدس أبونا في عجالة ممكن قدسك تكلمنا عن الصيام في الكتاب المقدس بالتأكيد لما في عجالة مقارنة عندنا لطيفة كده.
عجينة بس حاجة بسيطة جدا طيب يعني في الوقت.
في إنجيل متى إصحاح ستة نعم قل ومتى صمتم لا تكونوا عابسين كالمرائين نعم فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين نعم الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يف- يرى في الخفاء يجازيك علانية والحقيقة الحقيقة آه، ألا يتضح أمامنا جليا بالبراهين والأدلة وبشهادة القرآن نفسه أن صوم رمضان كان موجودا قبل الإسلام نعم عند اليهود والنصارى والصابئة والحنفاء إلى آخره فكيف يقال أنه موحى به من الله ومنزل من الله نعم أولم يتضح كذلك بالبراهين والأدلة أن ليلة القدر كانت معروفة قبل الإسلام نعم فكيف يقولون أنه نزل فيها القرآن مهم.
أنا بأناشد الأحباء المسلمين أنهم يفكروا في الحاجات ديت وأطلب من ربنا ينور قلبك ويكشف لك الحقيقة لتعرف الله والحق آمين أمين شكرا يا قدس أبونا آه، هذا كل ما تبقى لنا من الوقت في البرنامج آه، عرفت إيه هو رمضان جاي منين الصوم وإيه تاريخه إذا كان عندك أسئلة عن الموضوع ده راسلنا وإحنا هنرد على أسئلتك آمين إذا كنت محتاج أي معلومات زيادة اتصل بينا وإحنا هنرد عليك آه، المسيح يوريك طريقك وينور لك قلبك ورمضان كريم شكرا قدس أبونا على الحوار الرائع وشكرا لحسن استماعكم وحضوركم معنا ويا ريت تتمتعوا بإفطار شهي ورمضان وصوما مقبولا يا ريت تكتبوا لنا زي ما قلنا لكم واحنا هنرد عليكم والعنوان هيظهر على الشاشه شكرا الى اللقاء